أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأولا إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا وما زلنا مع الحمد وأصل اليوم حمد بحب اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك وحب كل عبد صالح يحبك حمد بحب القضية في الحمد والكلام الكثير للعلماء في التفريق بين الحمد والشكر وبين الحمد والثناء خلاصة الكلام أن الحمد أعم لأنه يحمد المحمود لذاته ولأفعاله أما الشكر فعلى الفعل بمعنى أنك تشكر إنسانا لأنه قدم إليك خدمة لكن قد تحمده دون أن يؤدي إليك أي خدمة إن أخلاقه كويس وهو ما عملكش أي حاجة ده راجل طيب من غير ما تستفيد منه أدنى شيء فالله جل جلاله هو المحمود لذاته لكماله ولأفعاله سبحانه وتعالى فلكي تستشعر معنى الحمد على الضراء كما هو الحمد على السراء حسن ظن حسن ظن يعني حين تبتلى نسأل الله العافية إن ابتليت بأي بلاء فإنك تحمد الله جل جلاله على هذا البلاء أن الله لم يبتلك ليهلكك وإنما ابتلاك لمصلحتك هذا البلاء فيه مصلحة بس أنت مش فاهم ممكن مش باينة دلوقتي لا شك هذا البلاء فيه مصلحة أنت شايفها شر بس هو ده عين الخير بس أنت مش فاهم هذا وجه حسن الظن بالله عز وجل لكن تحمده لذاته سبحانه وتعالى لذاته جل جلاله ولذلك حين يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى من سورة السبأ وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير له الحمد على إدخال أهل النار النار له الحمد على ذلك وله الحمد على إدخال أهل الجنة الجنة فالله عز وجل هو المحمود لذاته على الإطلاق وإن لم يصلك منه شيء وهذا مستحيل طبعا بل كل ما فيك ابتداء من الإيجاد ومرورا باستمرار الحياة ووصولا إلى الموت كل هذا ممن من الله ولذلك له الحمد في الأولى على الإيجاد وفي الآخرة على الإماتة له الحمد في الأولى والآخرة الشاهد أننا نريد أن نعيش هذا الأسبوع مع الحمد بحب أن تحمد الله عز وجل وأنت تحبه تعالوا نشوف كلام ابن القيم في مسألة الحمد بحب دي يقول الشيخ ايه المخلوق كلما خفته استوحشت منه وهربت منه والله كلما خفته انست به وفررت اليه المخلوق يخاف ظلمه وعدوانه والله يخاف عده وقسطه شفت دي انك تخشى من المخلوق ان يظلمك وتخشى من الله ان يعدل فيك لانه لو حاسبك بالعدل هتضيع صح لو جه حاسبك بالعدل كده والقسط هتضيع قصة الرجل اللي عبد الله 500 سنة على رأس جبل ومات وساجد وقيست عبادة 500 سنة على رأس جبل إلى نعمة البصر عملت ايه طوشت العبادة هو ده العدل ادخلوا عبدي النار بعمله فالمخلوق يخاف ظلمه وبطشه والله جل جلاله إنما يخاف عدله وقسطه وكذلك المحبة محبة الحمد وحمد المحبة فإن محبة المخلوق إذا لم تكن لله فهي عذاب للمحب ووبال عليه وما يحصل له بها من التألم أعظم مما يحصل له من اللذة وكلما كانت أبعد عن الله كان ألمها وعذابها أعظم ولذلك لا محبة إلا بحمد ولا حمد إلا بمحبة انظر إلى المخلوق وما في محبته من الإعراض عنك والتجني عليك وعدم الوفاء لك إما لمزاحمة غيرك من المحبين له وإما لكراهته ومعاداته لك وإما لاشتغاله عنك بمصالحه وما هو أحب إليه منك وإما لغير ذلك من الآفات أما الله فإن تقبل عليه يقبل عليك وصل دي ولا انتوا مش معايا انا شايف الناس مبلمه كده ما تصلي صلى الله عليه وآله وسلم كلام زي الفل ابن القيم بيقول ايه بيقول انك انت ممكن تحب حد وتتعذب بحبه ده ازاي بمنتهى البساطة ان هو انت تقبل عليه وهو يعرض عنك انت تقبل عليه هو يعرض عنك ده عذاب اه طبعا والتجني عليك وعدم الوفاء لك ومشكلة الوفاء في زماننا ده واضحة قوي ما عادش فيه وفاء ابدا وانما الغدر صار شيمة الناس ودأب الناس في هذا الزمان الذي صار الماديات هي الاصل دون المعاني نسأل الله ان يهدي المسلمين ولذلك العلاقة في الله دي علاقة طهرة نظيفة سامية جميلة في وسط الجو ده وعشان كده ما يبقى بينك وبين حد علاقة في الله خليها كده في الله ما تدخلش فيها حاجة تاني عشان تفضل نظيفة وعالية في الزمن ده اللي الناس بنت علاقتها على المصالح وبنت علاقتها على الكسب زي ما زي ما نقول هتعمل لي مصلحه هعمل لك مصلحة في مصلحة بقى الكلام كده بالمصلحة لكن إذا كانت علاقة حب في الله بحبك في الله بتحبيني في الله بس مش أكتر ده معنى عالي وسامي أو أوي فسبحان الملك لما نيجي بقى لمحبة المخلوق تلاقيها كلها عذاب إما يعرض عنك أو يغدر بك أو لا يفي لك ليه مشغول بغيرك لمزاحمة غيرك من المحبين له أو لكراهته ومعاداته لك انت بتحبه وهو ما يحبكش ابن الجوزي يقول كده في صيد الخاطر رأيت أن الإنسان قد يصنع لزوجته كل ما يعجبها وهي لا تحبه وقد يفعل لابنه كل ما يرضيه وهو لا يحبه فخشيت أن يكون هذا حالي مع الله يقول أنا خايف أحسن يبقى حالي مع ربنا انه كرهني وانا عمال اقرب له هو برضه بيكرهني فقلت انا بقى ما ينفعش نقول جنب ابن الجوزي حاجه بس الله اكرم من هذا سبحانه وتعالى ما تقسش على المخلوقين هو سبحانه قال من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن اتاني يمشي هرولت اليه هو قال كده فكما ان المخلوق غادر لذاته فالله كريم لذاته هو الانسان خلق كده غدار بيحب نفسه اناني هو خلق كده ده طبع الله جل جلاله هو الكريم لذاته هو الكريم لذاته سبحانه وتعالى يقول ابن القيم واما محبه الرب سبحانه فشانها غير هذا الشان فانه في الاصل لا شيء احب الى القلوب من خالقها وفاطرها فهو الهها ومعبودها ووليها ومولاها وربها ومدبرها ورازقها ومميتها ومحييها فحمده مع محبته نعيم النفوس وحياة الأرواح وسرور النفوس وقوت القلوب ونور العقول وقرة العيون وعمارة الباطن فليس عند القلوب السليمة والأرواح الطيبة والعقول الزاكية أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا أسر ولا أنعم من محبته والأنس به والشوق إلى لقائه ودوام حمده والثناء عليه سبحان الملك انت احيانا لما تيجي في جوف الليل وترفع ايديك وتحمد الله وتثني عليه وتشكره وتتقرب اليه بذكر نعمه انت نفسك تحس في قلبك حلاوه ومتعه ولذه لا توصف مع انك انت بتمدح ربنا وتثني عليه وقد تكون في غايه الارهاق ونفسك تنام ولكن اللذه دي تمنعك من النوم تحرمك النوم لو حاولت تنام ما تقدرش والكلام بيجري على لسانك فتقوم تهرع الى مصلاك وتسجد تشكر الله على هذه النعمة فعلا النفوس الطيبة والارواح الطيبة والعقول الزاكية ليس عندها احلى ولا الذ من هذا الحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه بذلك فوق كل حلاوة والنعيم الذي يحصل له بذلك أتم من كل نعيم واللذة التي ينالها أعلى من كل لذة كما أخبر بعض من وجد هذه اللذة بقوله إنه ليمر بالقلب أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب يقول يا سلام هم أهل الجنة يبقوا مبسوطين زي كده يبقوا فرحانين زي كده يبقوا سعداء زي كده هو احنا في الجنه نحس باللذه دي كانه هو مستكتر دي مش ممكن ولا الجنه السعاده واللذه والمتعه دي وقال اخر انه ليمر بالقلب اوقات يهتز فيها طربا بانسه بالله وحبه له وقال اخر مساكين اهل الغفله خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها قيل وما أطيب ما فيها قال محبة الله وعبادته مساكين مساكين الجماعة اللي مفكرين ان الدنيا دي أكل وشرب ونوم ولعب وفسح غلابة والله غلابة مش فاهمين ما يعرفوش ما دقوش ما حسوش هم لو كانوا عاشوا هذه اللذة ولو لحظة واحدة كانوا باعوا كل ده ما كانوش التفتوا ايه ابدا وكانوا كرهوا اللي هم فيه وقال بعضهم لو علم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف لو الناس دول الملوك وابناء الملوك اللي عندهم فلوس احنا لو تسألنا يعني الناس اللي تسمع مزيكا صاخبة ديك في الشارع دول بيدوروا على ايه اللي بيجري يتفسح يروح كازينو ولا يمشي مع واحدة ولا يدخن سيجارة ولا يشم ولا يشرب بيدور عليه بيدور عليه ها مش بيدور على السعادة بيدور انه يسعد نفسه بيدور عايز يتبسط عايز يفرفش عايز يبقى مش هو ده اللي بيدور عليه الملوك بيدوروا على الحاجات دي بالفلوس لو يعرفوا اللي احنا فيه بقى من غير فلوس كانوا يدبحونا عشان ياخدوه هي دي الحقيقة من غير فلوس نهائي انك تفرش السجادة كده في اي حتة في الدنيا سواء في الغرفة دي او بره في الجنينة او في الشارع او فوق السطوح او في غرفة النوم وتقول الله اكبر وتدخل في الصلاة بس مدح الله عز وجل والثناء عليه رفع ايديك بالدعاء والتذلل والدموع قمة اللذة والحلاوة والمتعة اللي بيدور عليها الناس يقول ابن القيم ووجدان هذه الأمور اللذة والمتعة والحلاوة والسعادة وجدان هذه الأمور وذوقها بحسب قوة المحبة وضعفها احنا قلنا حتة جميلة يوم الحد اللي فات في المدارج ان مفيش اجمل في الجنة من النظر الى وجه الله الكريم صح يعني انك انت تنظر الى وجه الله الكريم دي اجمل حاجة في الدنيا والاخرة لكن كمال اللذة بالنظر على قدر كمال الحب والعلم واضح ولا لا اه يعني كل ما تبقى بتحب ربنا اكتر لما تشوفه تلتز اكتر كل ما تكون انت تعرف ربنا اكتر لما تشوفه تحس باللذة اكتر كمال اللذة بالنظر على قدر العلم والايه والمحبة ولذلك تجد ان بعض الناس في الجنة يرى وجه الله الكريم بكرة وعشيا يشوفه الصبح ويشوفه بالليل مرتين في اليوم صبح وليل وبعض الناس ما يشوفوش الا كل يوم جمعة بس كل يوم جمعة ينظر الى وجه الله الكريم مرة كل اسبوع ليه لان التاني ده لو شاف ربنا بكرة وعشية ما يحسش تبقى حاجة عادية بالنسبة له اما المحب لما يشوف الصبح يقول امتى ويجي بالليل ولما يشوف بالليل يقول امتى ويجي الصبح اللهم ارزقنا الجنة يا رب ما هو التفاوت في الجنة مش في ناس في درجة وبيبصوا للي فوقيهم كما تنظر الى الكوكب الدري في السماء يعني تبقى قاعد كده وتقول لصاحبك او زوجتك شايفه النجمه اللي هناك دي او ده القصر بتاع سيدنا ابو بكر ربنا يجعلنا معاهم تفتكر نستاهل كريم كريم كريم نسال الله عز وجل ان يجعلنا معهم الشاهد ان وجدان هذه الامور الحاجات دي عشان تدوقها وتحس بيها الحلاوه والسعاده دي على قدر المحبه بحسب قوه المحبه وضعفها وبحسب ادراك جمال المحبوب والقرب منه وبقدر حمد الله في قلبك ايه الاخبار يا عم احمد الحمد لله بيقول ايه بس مش هي دي الحمد لله ايه الاخبار يا حاج محمد الحمد لله يا عم كله تمام مش هي دي في فرق بين الحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله اللهم لك الحمد تفرق في فرق كبير بين دي ودي ودي ودي ودي هي دي قوة الحمد في قلبك انك انت تبقى عايش معنا الحمد احنا بقالنا ثلاث اسابيع عايشين في الحمد اللهم ارزقنا حمدك وشكرك وحسن الثناء عليك انك تبقى عايش الحمد فعلا من قلبك الحمد لله ملو قلبك فعلى قدر حمد الله في قلبك مش باللسان على قدر حمد الله في قلبك يبقى التلذذ بالقرب والأنس به سبحانه وتعالى وكلما كانت المحبة أكمل وإدراك المحبوب أتم والقرب منه أوفر والحمد في القلب أعظم كانت الحلاوة واللذة والسرور والنعيم أقوى فمن كان بالله سبحانه وأسمائه وصفاته أعرف كان لحمده أتم انتوا معايا كل ما تعرف ربنا كويس كل ما تبقى ايه تحمده صح تحمده صح لكن الناس اللي ما بتحمدش ربنا دليل على انه ايه ما يعرفش ربنا ما يعرفوش والله لو يعرفه هيحمده حتى لو قطعه حتت يحمده سبحانه وتعالى تحمده على كل شيء فمن كان بالله سبحانه واسمائه وصفاته اعرف كان حمده في القلب أتم وصار فيه أرغب وله أحب وإليه أقرب فوجد من هذه الحلاوة في قلبه ما لا يمكن التعبير عنه وما لا يعرفه إلا أن يذوقها ومتى ذاق القلب ذلك لم يمكنه أن يقدم على حب الله وحمده حب غيره وحمده كتير يحصل انك انت واحد يقدم لك خدمة فتبقى طاير بيه وناسي ربنا هي دي المشكلة الكبيرة كنت مريض واحد عالجك كل ما تشوف ايوه هو الراجل ده طب ما تنساش اللي سخر لك الراجل ده ويسر لك الراجل ده وهو سبحانه اللي علم الراجل ده واعان الراجل ده انه يخدمك فلذلك اللي بقى يحس بحمد الله فقلبه لا يمكن يحمد حد على فضل الله ده هيشكره بس لله بس لله سبحانه وتعالى ذاك الشيخ بيقول ايه ومتى ذاق القلب حمد الله بحق لم يمكنه ان يقدم عليه حمد غيره ولا حب غيره ولا انسا بغيره وكلما ازداد الحمد ازداد الحب وازداد الذل وازدادت العبودية وازداد الخضوع والرق وازدادت الحرية من رق غيره ازدادت الحرية من ايه آه ابن القيم قال كده ولقد كان يسبي القلب في كل ليلة ثمانون بل تسعون نفسا وأرجحوا كنت عبد للفلوس وللعربية وللناس الناس بيقولوا عني ايه والناس هيقولوا عني ايه وعبوديتك لمراتك ولولادك ولشركتك ولصحتك ولشهواتك كانت عبوديات مختلفة تيجي في لحظة من اللحظات لما تصح عبوديتك لله وحمدك لله تبقى حر من كل ده حر من كل ده وتستشعر ساعتها بطلاقة الحرية طلاقة تبقى عايش ترجو بس ان هو يرضى تبقى تبقى هيمان وتايه باللذة والمتعة اللي انت عايشها في صلتك بيه وتمثل كل الاشياء الاخرى مجرد رتوش مكملة للصورة اللي انت عايشها ملهاش ادنى قيمة مش اصل انتوا معايا ولا ولا وصلى على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول الشيخ فالقلب لا يفلح ولا يصلح ولا يتنعم ولا يبتهج ولا يلتذ ولا يطمئن ولا يسكن إلا بحب الله عشان كده القلب إذا امتلأ بحب الله خلاص يبقى واصل يبقى خد حقه فساعتها ما يدورش على حاجة تانية خلاص هو شبع اللهم املأ قلوبنا بحبك لما يمتلئ القلب بحب الله بقى هيمتلئ بحمد او لما يمتلئ بحمد يمتلئ بحبه والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم فكلما ازداد هدى ازداد تقوى وكلما ازداد تقوى ازداد هدى زي ما بنقول دايما كده هو الاخلاص بيجيب متابعه ولا المتابعه تجيب اخلاص الاثنين بيجوا بعض فلما تبقى مخلص ربنا يرزقك متابعه النبي ولما تتابع النبي هتبقى هتبقى مخلص هي كده فهي الحمد يجيب حب ولا الحب يجيب حمد الاثنين يجوا بعض كل ما كنت احمد لله كل ما كنت احب له وكل ما كنت احب لله كل ما كنت احمد له هي كده هي القضيه كده فلما يمتلي قلبك بحبه بحب ربنا لا يلتز القلب بقى بعدها خلاص قفلت امتلى شبع مش عايز حاجة تاني مش عايز حاجة تاني خالص وتبقى كل الحاجات التانية دي لمين للمحمود الله للحميد المجيد سبحانه وتعالى فالقلب لا يفلح ولا يصلح ولا يتنعم ولا يبتهج ولا يلتذ ولا يطمئن ولا يسكن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه ولو حصل له جميع ما يلتز به المخلوقات لم يطمئن إليها ولم يسكن إليها بل لا تزيده إلا فاقة وقلقا حتى يظفر بما خلق له وهيئ له الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم ينام جنب السيدة عائشة تقول حتى يمس جلده جلدي ثم يقوم إلى أين يقول زريني أتعبد لربي يعني رغم أنه هو كان يحب السيدة عائشة صلى الله عليه وسلم ومع زوجته ولكن هو مع زوجته بس برضه حاسس بإيه بقلق إيه قلقه عايز ربنا ما يقدرش يستنى ما يقدرش ذريني وانت ملاحظ في الجملة كلمة ايه ذريني اتعبد لرب سيبيني الجملة نفسها توحي ان لا انا محتاج محتاج ربنا عايز عايز عايز ربنا سبحان الملك هو ده المعنى العالي اللي عايز يوصل لك انك مهما اكلت وشربت وتلذذت وتمتعت و لا لا لا رغم كل ده انت برضه محتاج محتاج رب مفيش حاجة تملأ القلب ده الا حب الله سبحانه وتعالى والقرب منه سبحانه وتعالى بل لا تزيده الا فاقة وقلقا حتى يظفر بما خلق له وهيئ له من كون الله وحده نهاية مراده وغاية مطلبه فإن الإنسان خلق وفيه فقر ذاتي إلى ربه وإلهه سبحان الله انت خلقت أصلا فقير قلبك مفتقر إلى الله عشان كده زي ما قلت لكم كتير زمان ان اللي بيشم او بيشرب خمر او غيره عشان يجيب عن الوحي ليه هو محتاج حاجة بيدور عليها بس مش عارف يوصل لها ازاي يعني الولد اللي ماشي بالعربية ومزيكا عالية جدا صاخبة تكسر الدماغ يا ابني دماغك قال لي ما هي ضربت ضربت خلاص هي دماغه ضربت اصلا هو بيدور على حاجة بيدور على حاجة وهو مش عارف حد يدله بالراحة يا ابني الحاجة اهي الله السكه ايه وهو مش مصدق لانه ما جربش زي ما قلت لك الموضوع ده مش ما يتحكيش الموضوع ده يت ايه يتجرب يتعاش يتحس اللي ما حسوش وما قاشوش ما يصدقش بيه وما تعرفش انت توصفه له فلذلك جوه قلبك فقر ذاتي ان انت تحبه وان انت تعبده وان انت تحمده على السراء والضراء جوه قلبك جوه قلبك كده اللهم ارزقنا حمدك وشكرك يا رب من حيث هو معبوده ومحبوبه وإلهه ومطلوبه كما أن فيه فقرا ذاتيا إليه من حيث هو ربه وخالقه ورازقه ومدبره عشان كده الحمد لله رب العالمين دي اللي احنا عايشينها بقى الحمد لله يعني الحمد للمعبود مين المعبود الرب اللي هو المدبر الرزاق المعطي يبقى رب العالمين هو المعبود الله له الحمد يبقى الحمد لله رب رب العالمين الشاهد انك انت لو عرفته كرب تعبده فلما تعبده تحمده هي دي جاية كده الحمد لله رب العالمين وعشان كده الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم هي دي بقى رب الايه رب العالمين ان هم يقولوا ربنا ثلاثة يقولوا ربنا عشرة يقولوا ربنا ما فيش ويرزق ويديهم ويسترهم ويعافيهم ويسخر لهم اللي في السماء واللي في الارض كريم سبحانه وتعالى احبتي في الله انتهى الوقت المخصص في هذه الحلقة وبقيت من الشريط مادة نكتفي على هذا القدر وألحق ما يأتي بما سبق إن شاء الله في الحلقة القادمة أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله